قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد إخواني وأحبابي في الله حي الله هذه الوجوه المتوضئة حي الله هذه الوجوه المتوضئة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل من بركاته ورحماته علينا اللهم أنزل من بركاتك على أهل هذه البلدة اللهم أنزل من رحماتك عليهم اللهم أنزل الهداية على قلوب رجال هذه البلدة وعلى قلوب نسائها وعلى قلوب شبابها وفتياتها وأطفالها إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم فرج كرباتنا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الهم والغم عنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أما بعد إخواني في الله تخيلوا معايا لو واحد دخل على زوجته فجأة قال لها يلا لمي هدومك بسرعة حضري الشنط احنا مسافرين مسافرين فين مسافرين محافظة تانية قال لها محافظة ايه ده احنا مسافرين السعودية السعودية دولة تانية طب مسافرين امتى بعد اسبوع ولا اتنين ولا تلاتة ده الطيارة هتطلع بعد خمس ساعات يعني يا نلحق الطيارة ما نلحقش انت بتتكلم بتقول ايه طب احنا رايحين عمرة رايحين اسبوع وراجعين ده احنا هنقعد عشر سنين قبل ما نرجع تخيلوا يا اخواني هذا الرجل يبقى عاقل ولا ده كلام ناس مش عاقله اخواني في الله وبصدق وبحب الذي لا يستعد للموت اشد جنونا من هذا الرجل ملك الموت لما بيجي يا اخواني ما بيديش للي قدامه فرصه يقول له بعد خمس ساعات سيقبض روحك الراجل ده قال لمراته بعد خمس ساعات مسافرين ملك الموت اللحظه اللي بيعرف فيها هي لحظه الموت ملك الموت بينقل الواحد مش من دوله لدوله انما من عالم لعالم تاني خالص ملك الموت مش بيقول لك 10 سنين رايحين الاخره وراجعين ده خلاص ده ذهاب بلا عوده ده وان واي ده اتجاه واحد ذهاب بلا عودة خلاص انت رايح العالم الاخر ومش هترجع الدنيا تاني عشان كده اخواني في الله من منا يستعد للموت من منا متجهز للقاء الله سبحانه وتعالى الواحد الفترة اللي فاتت وهو يتعامل مع شباب المسلمين ويتعامل مع المسلمين يكاد العقل ان يجن ويكاد القلب ان يطيش من مدى المعاصي اللي عادت بترتكب وسط مجتمع شعاره في حياته لا اله الا الله محمد رسول الله حينما تسمع شاب من الشباب ليله 27 واحنا عاملين مع الشباب جلسه كده افتح لي قلبك اتكلم ايه مشكلتك تلاقي شاب بيقول لك انا ما عنديش مشكله في حياتي الا مشكلتين الخمر والزنا والعياذ بالله بس هم دول المشكلتين اللي عندك هل هذه مشاكل الشباب او مشاكل كثير من شبابنا احد الشباب بيقول لي انا اول مرة في حياتي بعد ما جه اعتكف وقعد ايام بيقول انا اول مرة في حياتي احس ان انا مسلم مش احس ان انا ملتزم احس ان انا مسلم الى اي مدى وصل كثير من الناس حينما كنت في خطبة في القاهرة من عدة اسابيع وداخل المسجد عشان ادي الخطبة في سينما جنب المسجد فاذا بشباب امتنا او بعض شباب امتنا واقف امام باب السينما منتظر فتح الباب مش منتظر رفع النداء لصلاة الجمعة نحن الان نصلي في بيت الله نحن الان نصلي صلاة الجمعة وكثير من المسلمين وكثير من شبابنا الان نائمون وكثير من شبابنا لا يصلون لا الجمعة ولا غيرها لا صلاة في يوم في لا صلاة صبح ولا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة جمعة اخواني في الله احنا نحن الان يعني في درجة من المعاصي وصل اليها يعني ناس ممن يعيشون في المجتمع يجب ان نقف معها الواحد وهو يتعامل مع الشباب يكاد قلبه ان ينفطر وهو بيشوف شاب بيقول لك انا عايز انتحر عايز تنتحر ليه يقول لك انا عملت كل المعاصي وحاسس ان انا تعيس وحاسس ان انا مكتئب وحاسس ان انا محطم نفسيا احد الشباب وانا بتكلم معاه فبقول له يا ابني انت المرحله اللي انت فيها دي ما عادش ليها غير حاجتين بعد كده يا تتوب يا تنتحر قال لي هو انا لسه هفكر في الانتحار ضحك ضحكه كلها الم وكلها مرار قال لي هو انا لسه هفكر في الانتحار ده انا فكرت فيه كتير اخواني في الله كفى بالموت وعظا عايزين نتذكر اللحظة التي لابد منها اللحظة اللي هتيجي على كل واحد مننا كبير وصغير من ايام كنا نصلي على فتاة عمرها 25 سنة رحمها الله قبل رمضان بساعات كنا نصلي على شاب عمره حوالي 25 سنة رحمه الله بالامس كنا في محافظة الاسماعيلية وفي فرح من الافراح على الطريق وناس بتجري بالموتوسيكلات كده جنبه واحد الموتوسيكل بتاعه وقع في لحظة مات بقى ده فرح وده ميتم في لحظة الموت يأتي في لحظة لذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ولم يقل الذي خلق الحياة والموت رغم ان انت بتعيش وبعد كده تموت انما ربنا ذكر الموت الاول لان الموت هو اليقين ولان الموت يا اخواني انا ممكن ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش ممكن تخلف وممكن ما تخلفش ممكن تختنى وممكن ما تختناش انما مش ممكن تموت وممكن ما تموتش الموت هو اليقين لذا قال العلماء ان اكتر يقين ولكن الناس شك فيه هو الموت اكتر يقين الناس شك فيه هو هو الموت اخواني في الله كفى بالموت وعظم طب احنا بنتكلم عن الموت ليه طب احنا ممكن نتكلم عن حاجات كتير ايه اللي ممكن طب بنتكلم عن الموت ليه تذكر الموت بيزلزل قلب الانسان هل تعرفون حديث ذلك الرجل الذي ما ترك معصية الا وفعلها جاه لحظة الموت نام على فراش الموت بدأ يحس بدبيب الموت جمع اولاده اولاده طول عمرهم متوقعين طول عمرهم بيشوف ابوهم ملوش دعوة بربنا ملوش دعوة بالطاعة ملوش دعوة بطريق ربنا طول عمرهم عمرهم ما سمعوا كلمة عن ربنا من ابوهم ولكن فجأة ابوهم اتقلب 180 درجة قال لهم يا ابنائي اذا انا مت فاحرقوني نحرقك ازاي حتى اذا نفذت النار الى عظمي فاطحنوني اطحنوا بقى الجسد المتفحم ده يبقى بودرة ثم انتظروا يوما عاصفا فاضروني جزءا في اليم وجزءا في البر ليه ايه اللي حصل ايه اللي خلاك تطلب الطلب الغريب ده ايه الوصية العجيبة دي قال لهم فلئن قدر علي ربي فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين انا عصيت ربنا بكل المعاصي انا عملت معاصي محدش عملها تخيل ذلك الرجل اول ما حس بالموت اتقلب 180 درجة اتقلب الى واحد قلبه مليان خشية لله وقلبه مليان خوف من الله وقلبه مليان وجل وهو مقدم بين يدي الله الموت تذكره بيقلب قلب الانسان بيخوفنا تذكر الموت بيخليك فعلا تعيش مع الدار الاخرة وتستعد للدار الاخرة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الجزء الثلاثين في الجزء اللي الصحابة بدأوا يتربوا فيه في الجزء اللي فيه الصور اللي نزلت في أول مكة وفي أول التربية ربنا يقول ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم المقابر فضل الواحد غافل فضل تايه في الدنيا فضل مش عارف هو رايح فين وجاي منين لحد ما زار المقابر لحد ما دخل برجليه يشوف المقابر شكلها ايه يشوف السكن القادم اللي في يوم من الايام هيسكنه شكله ايه اول ما زارها فاق اول ما زارها استيقظ والا لو ما زارهاش اختيارا في يوم من الايام هيزورها اضطرارا وهو محمول على الاعناق حتى زرتم المقابر ربنا بيقول للصحابة زوروا القبور زوروا المقابر عشان القلوب تستيقظ عشان الصدور تعلم ما في غض فتنشرح للهدى والإيمان لذا قال تعالى برضه في الجزء الثلاثين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ربنا بيذكرنا بمشهد لحظة البعث لما 100 200 300 مليار بني آدم طالعين من تحت التراب أنا مش بقول لك 6 مليار ولا 7 مليار عايشين على وجه الأرض ده 100 200 مليار من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة والملائكة تبعثر ما في القبور عشان كل الناس تطلع من تحت التراب من جميع طبقات الأرض لذا قال تعالى برضه في الجزء الثلاثين يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم قال لك يعني يصدر يعني ربنا وصف خروج الناس من القبور بكلمة يصدر العلماء بتوع اللغة وقفوا قالوا لا ده الواحد عشان يصدر عن بئر لازم يكون ورده قبلها قالوا يعني ايه قال لك معنى ان ربنا شبه قال عن خروج الناس من القبور كلمة يصدر يبقى الناس كانت وردت شيء في القبور الاول يعني معناها ان ربنا شبه القبور بالبئر كل واحد نازل يشرب منه الذي اطاع الله سيشرب من منها العذب والذي عصى الله والعياذ بالله قد يشرب من العذاب الا ان يعفو الله عشان كده يا اخواني في الله النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي الصحابه في القبور زي ما كان بيربي الصحابه في دار الارقم اخواني في الله بنتكلم عن الموت ليه ايه ثواب ان احنا نفتكر الموت ايه ثواب ان احنا نفتكر لقاء الله ايه ثواب ان احنا نفتكر الدار الاخره مر رجل ممن كان قبلكم الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمه عارفين الجمجمه وهو ماشي في اي طريق صحراوي ولا في اي طريق سفر فلقى جمجمة بني آدم ده كان في يوم من الأيام بني آدم وكان بيضحك وكان بيحلم وكان بيفرح وكان بيحزن وكان بيغضب وكان بيخطط وكان بيفكر وكان بيتكبر وكان بيتواضع وكان له آمال وطموحات بص للجمجمة كده ده كان بني آدم ده كان إنسان زي في يوم من الأيام ولا يدري انه في يوم من الايام هيوصل للحالة دي مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها قعد يبص كده ويفكر ده كان انسان نفسه في كرسي ده كان انسان نفسه في شهوات ده كان انسان ده كان بيعمل ايه ثم حدث نفسه قعد يكلم نفسه المنظر وقفه المنظر خلاه يقف ويفكر ثم قال اللهم انت انت وانا انا انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب الراجل استيقظ الراجل قلبه فاق لما شاف هذا المنظر ثم خر ساجدا من كتر الانفعال اللي في قلبه نزل ساجد لله فسمع صوتا يقول انت انت وانا انا انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرة ها ارفع رأسك فقد غفرت لك الراجل لانه تذكر الموت ربنا غفر له كل ذنوبه لانه وقف قدام الموت ربنا غفر له كل ذنوبه يبقى تذكر الموت بيورث مغفرة جميع الذنوب بيورث رقبة في القلب ومغفرة لكل الذنوب هل تعلمون الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ملأ من بني اسرائيل مجموعة كده من ايام بني اسرائيل ولكن ناس بتفكر في الموت فذهبوا الى المقابر وقالوا رايحين يزوروا القبور وهم قاعدين في المقابر بيفكروا كده احنا في يوم من الايام هنيجي هنا وهنسكن هنا في ناس عاشت فوق التراب عشرين تلاتين سنة وبقالها في المقابر تلات اربع تلاف سنة ما كانوش يعرفوا ان السنتين تلاتة فوق التراب وكذا الف سنة تحت التراب قاعدين يفكروا هو ده السكن بتاعنا احنا جاهزين ندخل هنا احنا جاهزين يغلق علينا هذا القبر في اي لحظة وهم بيفكروا فقال بعضهم لبعض لو ان الله احيا لنا ميتا فنسأله عن الموت اه لو ربنا يحيي لنا واحد من دول نسأله كده الموت ده شكله ايه الموت ده وصفه ايه فبينما هم يتحدثون اذ قام رجل من بين الاموات الله سبحانه وتعالى لانهم طلاب اخره ولانهم عايزين يوصلوا لربنا ربنا اجرى لهم هذه المعجزة فقال اني ان لي مئة عام انا مت من مئة سنة ان لي مئة عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الان بيقول لهم انا ميت بقالي 100 سنة حرارة الم الموت لم تذهب الا يعني في الوقت اللي احنا فيه ده فادعوا الله ان يردني ميتا انتوا انتوا جايين عايزين ايه او انتوا جايين بتطلبوا ايه اخواني في الله تذكر الموت بيرقق القلوب تذكر الموت بيحث القلب على السير الى الله تذكر الموت بيكوي مواضع الشهوات في قلب الانسان فيجعل الانسان يخاف ان يتقدم الى ما حرم الله سبحانه وتعالى بس نفتكر ايه في الموت تعالوا كده تعالوا ندخل مع بعض المقابر تعالوا مع بعض كده يعني هي المقابر المفروض نزورها طب تعالوا نخليها هي اللي تزورنا تعالوا ندخل مع بعض كده ونبص الملمح ملمح في المقابر ونبدأ نفكر المكان ده المكان ده احنا هنسكن فيه يا جماعة المكان اللي احنا داخلينه فيه ده انت لما هتبص في الاول هيتقالك ان فيه عدد قليل المكان ده فيه مئات اضعاف كل اللي عايشين على وجه الارض ليه لان الاجساد بتبلى فمحدش بياخد باله العدد فيه قد ايه المكان ده كل قبر مفتوح فيه كأنه فم أسد مفتوح ما تعرفش ده هيلتهم مين ما تعرفش ده هيغلق على مين ما تعرفش صاحبه الوقت بيعمل ايه كل واحد من اللي ميتين دول ما تعرفش ربنا ختم ليه بايه مات على ايه مات على طاعة ولا على معصية احد الناس وهو يموت قالوا له قل لا اله الا الله قال لهم هتنفعني بايه وانا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة تخيل ده منظر اخر مشهد لواحد وهو يموت واحد تاني من المسلمين بيقولوا له عند الموت قول لا اله الا الله قال لهم هعمل بها ايه وانا عمري ما سبت معصية الا وعصيته بيها تخيل احد يعني مشايخنا لما غرقت عبارة سالب اكسبريس فهرع الناس هرع الناس الى هناك من اجل ان يغيثوا المنكوبين فبيقول لقى واحد بيموت فبيقول له قول لا اله الا الله الراجل بيصرخ بيقول الشنطة الفلوس شقى عمري فال... يعني الشيخ بيقول له احنا في ايه قول لا اله الا الله ده انت مقدم على عالم على لقاء الله الراجل لا يزال يصرخ الشنطة الفلوس شقى عمري بيقول ظل يصرخ الشنطة الفلوس شقى عمري حتى مات ولم ينطق بكلمة لا اله الا الله سبحان الله العظيم اللي ماتوا دول كل واحد مات على خاتمة شكلها ايه احيانا بتشوف بعض الخواتيم يتهيال تقول ده مش ميتم ده فرح المفروض ده ما يتعملوش ميتم المفروض اللي مات الموتة دي يتعمل له فرح هل تذكرون الشيخ كشك رحمه الله الشيخ كشك اللي مات فيه صباح يوم جمعة جاه يوم الخميس بالليل نادى ابنه قال له يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنده كم سنة قال له مات وعنده 63 سنة قال له الحمد لله انا الليلة اتميت 63 سنة تاني يوم اللي هو يوم الجمعة الصبح صلى الفجر وقعد جلسة الضحى قعد جلسة الضحى حتى اشرقت الشمس وبعد كده نادى مراته قال لها انا شفت الليلة النبي عليه الصلاة والسلام وشفت سيدنا عمر يقف بجانبه فامرني النبي ان اسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سلمت على عمر وقعت ميتا بين النبي وبين عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي غسلني بنفسه فزوجته قالت له انت بتحكي لي الحلم الوحش ده ليه قال لها ومن ادراكي اني لا اتمنى ان اموت هذه الموتة هو الواحد يطول انه يموت الموتة ديت وهو بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل ليغتسل غسل الجمعة اغتسل غسل الجمعة وخرج بسرعة عشان يصلي ركعتين وينزل المسجد يبكر الى صلاة الجمعة وهو في اول ركعة وهو في اول سجدة مات رحمه الله الموتة دي ميتم ولا فرح اللي يموت كده ميتم ولا فرح اللي يموت بالطريقة دي الواحد احيانا يسمع عن موتات بعض الناس بعض الصالحين او بعض الصالحات فيظن يا اخواني ان المفروض ان احنا نعمل لده فرح مش نعمل له ميتم احد اخواني في مسجد من مساجد القاهرة بيقول جاءتني رسالة يعني فلان شاب عنده 25 سنة مات فاتصلى في المسجد الفلاني فبيقول رحت عشان اصلي عليه فدخلت لقيت ناس جاية من كل حتة فبقول لهم مين فلان ده يا جماعة محدش عارف قال امال انتوا جايين ليه احنا جالنا رسالة عرفنا ان في واحد مات طب مين فلان يا جماعة محدش عارف بيقول شوية والمسجد اتملى قبل ان تصل ان يصل ذلك الشاب الميت فشوية المسجد اتملى لدرجة ان هو يعني بيقول ده لو كان شخصية مشهورة يعني مين ده وكل الناس ما هياش عارفاه مين اللي ربنا جمع له القلوب عشان تصلي عليه ده فبدأوا يسألهم فعرفوا من واحد ان ذلك الشاب ختم كتاب الله سألوا اكتر عرفوا انه كان بيحفظ الاطفال القرآن سألوا اكتر عرفوا انه كان بيوصل صدقات للاسر الفقيرة سألوا اكتر عرفوا انه كان بيصوم صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما فبيقول لما دخلت الجسد في المسجد امتلأت رائحة المسجد بالمسك سبحان الله العظيم تاني يوم احد اخوانه احد الشباب يعني اصحابه شافه في الرؤية فقال له انت مش حزين ان انت مت وانت في عز شبابك انت مش حزين ان انت مت وانت عندك 25 سنة قال له احزن ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سبحان الله عثمان مات صائم وذلك الشاب كان يصوم يوما ويفطر يوما فلعلها رؤيا صدق اخواني في الله احد اخواننا خرج من منزله وترك زوجته في المنزل وذهب الى العمل المنزل وقع انهار فوهم بيشيلوا الانقاض وجدوا زوجته ميتة وهي تحتضن المصحف واخدة المصحف في حضنها ماسكة كتاب الله في حضنها آخر حاجة ختم لها بها وهي تقرأ في كتاب الله وهي تقرأ في المصحف فهل هذه الموتة يتعمل لها ميتم ولا يتعمل لها فرح الواحد شاف مشهد لواحد مات في المسجد النبوي وهو ساجد الراجل نزل سجد الناس خلصت صلاة وده لسه ساجد بيهزوه لقوه ميت مصورينه والعساكر لافين حواليه مانعين الناس انها تقرب منه والناس بتبص له بحسد يعني اول ميت يتحسد في الدنيا كلها اول مرة ميت يتحسد الناس بيبصوا له بحسد يا بختك على الموتة دي يا بختك وانت ميت ساجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام موتة تحسد ان صاحبها يعني ربنا اصطفاه لهذه الموتة دلوقتي كنت داخل المقابر يا ترى كل واحد من دول مات على ايه يا ترى ده مات على حسن خاتمة ولا ده مات على سوء خاتمة ولا ده مات على ايه احد ال احد اخواننا على طريق الساحل الشمالي يعني شاب من الشباب رايح رايح حفلة رايح طلعة رايح يعني يعني كما يذهب كثير من الشباب الشاب منطلق بالعربية بتاعته العربية عملت حادثة تحولت لقطعة من الصفيح تحيط بجسد الشاب ده يعني اتحبس جوه صفيح العربية قعدوا جابوا منشار وظلوا ينشروا في صفيح العربية ثلاث ساعات عشان يخرجوا الشاب اللي داخلها صاحبي بيقول يعني ذلك الاخ بيقول الشاب مات قبل ما يشيلوا الصفيح ولكن يعني ظل فترة حي وكان يصرخ من داخل العربية تخيلوا بيقول ايه الكلمة اللي بيقولها كلمة غريبة جدا بيقول انا مش عايز اموت كده انا مش عايز اموت كده طب لما انا مش عايز اموت كده عشت كده ليه ما هو من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه انا لو طالب بذاكر 15 ساعة في اليوم وانت فت عليا فجأة هتلاقيني بذاكر لان دي حياتي لو واحد على طاعة حياته على طاعة لو ملك الموت نزل فجأة هيلاقيه على طاعة لان دي حياته لو واحد على معصية لو ملك الموت نزل فجأة هيلاقيه على معصية لان دي حياته احد اخواننا اتصلت بيه ام فيه يعني في مصر قالت له ابني بيموت بيموت بحقه حقيقي مش تعبان بيموت تعالى عشان يعني تقف جنبه في هذه اللحظات فذهب بيقول دخل فلقى الشاب على الفراش وفعلا بيموت ولكن عينيه مليانه فزع رهيب ومليانه خوف فبيقول قعد يطبطب عليه ويقول له ما تخافش رحمة ربنا واسعة رحمة ربنا عظيمة ربنا هو الغفور الرحيم ربنا أرحم الراحمين عايز يخليه يحسن الظن بالله وهو في هذه اللحظات بيقول الشاب أخذ يبكي وهو يصرخ ويقول رحمة ربنا مش لي أنا أنا زنيت أنا شربت مخدرات أنا عملت كل حاجة فبيقول قعد يطمن فيه ويذكره باحاديث الرحمة واحاديث المغفرة واحاديث كرم الله الشاب صمت تماما سكت خالص وهدأ بيقول شوية ثم فتح عينيه مرة اخرى وظل يبكي مرة اخرى ويقول طب والزنا طب والمخدرات طب والزنا طب والمخدرات طب والزنا وكانت اخر كلمة قالها قبل ان يموت رفع لسانه بها ولم يخفض لسانه الا وهو ميت تخيل ده يعني مات على ذنب اشد من الذنوب اللي هو بيصرخ منها وهو سوء الظن برحمة الله والعياذ بالله ربنا يغفر للمسلمين اجمعين ولكن اخواني في الله هنقابل ربنا على ايه اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه اللي انت بتعمله يعني في واحد ما هوش عايش على معصية ولا عايش على طاعة بيسموه الغافل يعني ايه الغافل اللي مش في دماغه انه يقرب من ربنا اللي مش من اهتمام اللي مش اكبر اهتمام في حياته انه يرضي ربنا انه يعبد ربنا اللي بيضيع ايامه ولياليه يا اخواني في الله لو واحد مننا ضاع منه ورقه ب 100 جنيه هيفضل اسبوع زعلان عليها وهيقول لو لقيتها هعمل بيها وهعمل بيها في حين ان ممكن يضيع مننا اسبوع بلا صيام ولا قيام ولا طاعة وما هوش حاسس انه زعلان لو واحد وقف قدام المسجد دلوقتي ونزل من عربية فاخرة ونزل لابس لبس فاخر وطلع ورقة ورق كل ورقة ب 200 جنيه آلاف الجنيهات احنا مش عارفين هيتصدق بيها على فقراء ولا هيشتري بيها حاجة طلع ولاعة وقام مولع فيها نار الكل هيقول عليه ايه مجنون ليه بيحرق فلوسه يا اخواني في الله اللي بيحرق عمره اشد من هذا الرجل الراجل ده بيحرق فلوس ممكن بكرة يعوضها ممكن بكرة يكسب اكتر منها ولكن اللي بيحرق عمره هيعوضه امتى هيعوض ايامه ولياليه امتى رمضان خلص من اكتر من عشر ايام يا ترى مين فينا فتح المصحف بعد رمضان مين فينا بدأ ختمة قرآن بعد رمضان مين فينا اجتهد في الطاعة والعبادة بعد رمضان انت خارج من رمضان صفحة بيضة يا ترى مليت فيها ايه لعل ربنا غفر لنا ذنوبنا في رمضان كل واحد مننا خارج من رمضان صفحة بيضة الصفحة البيضة دي انت مليت فيها ايه انت هتملى فيها ايه ونحن على اعتاب المقابر ونحن على اعتاب هذه الزيارة واول خاطرة بنفكر فيها هي خاطرة يا ترى الناس دي ماتت على ايه يا ترى كل واحد من دول المشهد الاخير في حياته قبل ان يتحول الى ساكن من سكان القبور كان ايه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر لما الانسان بيزور المقابر ويبدأ يفكر تعالوا يا جماعة نبص لأي قبر مقفول قبر مقفول يعني في واحد ميت جوه وتعالوا نبص عليه كده يا ترى ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما رأيت مشهدا إلا والقبر أفظع منه مفيش مشهد على وجه الأرض أبشع من مشهد القبر سيدنا عثمان بن عفان كان إذا رأى القبر بكى ممكن يفضل ثلاث أيام يبكي قالوا له أنت بتبكي من الموت ولما بنتكلم عن يوم القيامة ما بتبكيش ليه قال لهم إن أمرا إن أمرا هذا أوله مشهد القبر ده, ده البداية ده أول ملمح في الآخرة القبور دي بوابة الدار الآخرة القبور دي الملمح الوحيد من الآخرة اللي موجود وسطنا في الدنيا إن أمرا هذا أوله هو ده العنوان بس يا رب أمال الآخرة شكلها إيه إن أمرا هذا أوله لحري بأن يستعد له وإن أمرا هذا آخره هو ده نهاية الدنيا المشهد ده آخر الدنيا آخر صراع المال والمناصب والشهوات والمراكز اخر صراع وجري الوحوش في الدنيا ده النهاية ده المشهد الاخير في حياة كل البشر بلا استثناء وان امرا هذا اخره لحري بان يزهد فيه ايه قيمة الدنيا لما ده نهاية الدنيا والله يا اخواني قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والواحد حاسس بيها ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه ابشع منظر على وجه الارض هو منظر الانسان بعد ما بيموت ابشع منظر منظر الانسان بعد ايام من موته والدود ينهش فيه والعفن يتسلل الى كل ذرة والى كل عضو في جسده ده اللي كان بيجري في الدنيا وده اللي كان بيحلم وده اللي كان بيخطط وده اللي كان بيعمر وده اللي كان عايز يكبر وده وده وده سبحان الله الوقت بقى القبر مقفول عليه فاصل ما بين عالم وعالم تاني خالص الله اعلم هو فين كل قبر من دول اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار احد الشباب كان مفتون بممثلة من الممثلات العالمية رآها رأى صورة ليها بعد موتها بست ساعات يقول فما عدت اطيق ان اسمع اسمها اصلا مش ان هو يتفرج على حاجة ليها بيقول لم اقعد اطيق ان اسمع اسمها طب سيبك من القبر المقفول تعال نبص على القبر المفتوح تعال نبص على القبر اللي لسه ما حدش دخل فيه يا ترى يا اخوانا مين اللي هيسكن في ده يا ترى يا جماعة اللي هيسكن في ده مين ممكن يكون واحد هيسكن بكرة وممكن يكون الكفن بتاعه اتجهز في المسجد اللي جنب بيته وهو بيجري في الدنيا ما هوش عارف مين فينا فكر يفرش قبره من الآن مين فينا فكر ان هو يفرش القبر بتاعه ما هو احنا عاملين زي واحد عنده شقتين كل ما يجيله فلوس يفرش شقة منهم يجيله فلوس يركب ستاير في نفس الشقة يجيله فلوس يشتري عفش لنفس الشقة يجيله فلوس يركب تكييفات في نفس الشقة وسايب التانية خرابة فجأة قالوا له تعالى بقى انت هتسيب دي وهتعيش في التانية اللي انت ما عملتش فيها حاجة كيف يفرح بهذا الناس ساكنه سكنين السكن اللي في بيتها دلوقتي والسكن اللي هتسكنه في القبر السكن اللي في بيتها ده ممكن يبقى 20 30 50 سنه السكن اللي في القبر ممكن يبقى 1000 2000 سنه الله اعلم يوم القيامه امتى في ناس بقى لها 5000 سنه في القبور ولم تكن تدري بهذا السكن احنا بنعمر في السكن بتاع الدنيا مين فينا بيفرش قبره من الآن مين فينا بيفرش في القبر مين فينا بيعمر القبر بالأعمال الصالحة بيفرش القبر الصيام بتاعك هيفرش لك قبرك القيام بتاعك هينور لك قبرك عبادتك لله هتخلي قبرك يطل على الجنة انت متخيل كده يعني ايه اغلى شقة في بورسعيد هنا بكام اغلى شقة يقول لك دي بكذا مثلا طب ليه يقول لك ده بتطل مثلا على البحر مثلا شقة واسعة وبتطل على البحر وايه بحر فيو طب تخيل بقى ان اللي من اهل الجنة في قبره بيفتح له باب الى الجنة يعني ايه يعني جنة في يوم يعني بيطل على الجنة وكل يوم المشهد بيتغير يشوف مشاهد من نعيمه في الجنة غير اليوم اللي قبله يعني ممكن واحد يسكن في شقة يقول لك ده بتطل على النيل النهاردة بكرة تلاقيها بتطل على الساحل الشمالي بعد تلاقيها بتطل على ال ال البحر المتوسط ما ينفعش في الدنيا انما تخيل ان الذي صعد في قبره ساكن في شقة بتطل على الجنة والجنة بيتغير مشهد النعيم بتاعها حتى يفرح الله قلبه وهو في قبره ويشوقه الى يوم لقاء الله والى يوم جوار الله في الجنة اخواني في الله تدبر كده في القبر المفتوح مين فينا جاهز انه يدخل القبر ده دلوقتي مين فينا جاهز انه يسكن في هذا القبر الان طب تدبر في التراب اللي ما بين المقابر واحنا ماشيين بندوس على تراب التراب ده ممكن لو مسكت كبشة منه كان وجه اجمل امرأة في بورسعيد كلها من خمسين سنة او كان جزء من جسد اقوى شاب في بورسعيد كلها من ستين سنة ما تعرفش كل دي كانت بشر كل دول كانوا اجساد ولكن تحولوا الى تراب وتفرق التراب في الارض حتى تأتي لحظة البعث فيجمع الله تراب كل جسد الى جسد صاحبه حتى تنفخ فيه الروح ثم يقوم ليحاسب بين يدي الله لو سألنا يا جماعة لو سألنا ملائكة الموت لو سألنا ملائكة الموت اللي بقالهم كذا ألف سنة بيقبضوا أرواح البشر لو سألناهم وقلنا لهم تقولوا للناس ايه تخيلوا انا متخيل انهم هيقولوا محدش بيتعلم محدش بيتعلم كل واحد يجي يغفل يموت يجي اللي بعده بدل ما يستيقظ يكمل غفلة وبعد كده يموت لو سألنا واحد ميت واحد مات لو رحنا للمقابر وربنا أحيانا الموتى وسألناهم وربنا أحياهم لينا تتمنوا ايه هيقولوا نتمنى يوم زي اللي انتوا فيه ده نتمنى يوم زي اللي انتوا فيه نعبد فيه ربنا ونموت تاني نتمنى ساعة زي بتاعة يوم الجمعة اللي انتوا داخلين عليها ما بين العصر والمغرب ساعة الإجابة ده ايه ندعي ربنا بالمغفرة وبالرحمة ونموت تاني ولكن منا يا اخوانا اللي عنده الفرصة دي ولكن بيضيعها ولكن مش مقدر قيمتها الحديث اللي بيهز قلب الواحد الحديث اللي بيحسس الواحد خطورة القضية قد ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يوقف نزيف العمر اللي بينزف مننا وهو يقول ما من ساعة الحديث ده بيحسس الواحد فعلا خلاصة الدنيا كلها النبي عليه الصلاة والسلام في سطر بيقول لك الخلاصة ما من ساعة مش ما من سنة ولا شهر ولا اسبوع ولا يوم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها ساعة مش عصى ربنا فيها ساعة ما ذكرش ربنا فيها ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هيعض على ايده يوم القيامة يا اخوانا الساعة غالية عمرنا غالي عمرك غالي ايامك غالية كل ساعة من عمرك ممكن تقرب فيها من ربنا النهاردة الجمعة الساعة اللي قبل المغرب ساعة اجابة ممكن تسأل الله الفردوس الاعلى فيعطيك اياها يبقى الساعة دي لما تضيع وتيجي يوم القيامة تلاقي واحد بسبب الساعة دي دخل الفردوس الاعلى الواحد يندم ولا ما يندمش اخواني في الله كفى بالموت واعظا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا لولا الا تدافنوا ما كانش حد دفن حد لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت مش لو شفت اللي جوه القبور انت لو سمعته بس ما عادش حد هيدفن حد ما عادش حد هيجرؤ انه يقرب من المقابر اصلا امال لو شفنا يا رسول الله امال لو شفنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لو شفته بقى مش لو سمعته بس لو شفته كمان لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي يشوف بقى ويعرف قدر الخطر الحقيقي ويعرف مقال الامتحان اللي احنا مقدمين عليه اخواني في الله سبحان الله العظيم واحنا بنزور المقابر واحنا بنشوف احوال الناس في المقابر يا ترى مقابر المسلمين بيحصل فيها ايه يا ترى المقابر دي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي هريرة ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين الميت بيسمع سامع الناس وهي ماشية الناس وهي واقفة كده على القبر لحد ما اتقفل وبعد كده كل ماشي بقى والبقاء لله البقاء لله سامع حتى صوت الاحذية وهي بتدب في الارض ماشية بعيد عنه وعرف انه بقى لوحده وعرف انه اتساب وعرف انه ليس له مؤنس في تلك الوحشة الا بالعمل الصالح ساعتها يفتكر فرص العمل الصالح ويتمنى لو كان ملا حياته بالعمل الصالح قد ايه فان كان مؤمنا جاءت الصلاة عند رأسه الصلاة تيجي عند رأسه وجاء الصيام عن يمينه وجاءت الصدقة عن شماله وجاء فعل الخيرات عند رجليه عارف يعني يعني مش بودي جاردات بقى لا ده ايه ده جدران حماية الصلاة جاية تقف عند راسه محدش هيقرب منك الصيام يجي يقف عن يمينه الصدقة عن شماله فعل الخيرات بين رجليه ليه العمل الصالح اللي عمله جاي بيحميه فيؤتى من قبل رأسه تيجي ملائكة عذاب تريد ان تنالوا بالمعاصي اللي عملها فتقول الصلاة ما قبلي مدخل محدش هيقرب منه من ناحيتي فيأتون فيؤتى عن, عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل محدش هيقرب منه فيؤتى عن شماله فتقول الصدقة ما قبلي مدخل محدش هيقرب منه فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل محدش يعرف يقرب منك ليه لانك كنت محصن نفسك بالاعمال الصالحة في الدنيا لانك كنت محصن نفسك بالاعمال الصالحة والاجتهاد فيها في الدنيا طب لو الناحية التانية بقى والعياذ بالله اللي كان غافل وكلاهما مسلم وكلاهما في مقابر المسلمين اما الاخر فيؤتى من عند رأسه فلا يوجد شيء مفيش عمل صالح يحميه فيؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء فيؤتى من عن شماله فلا يوجد شيء فيؤتى من عند رجليه فلا يوجد شيء كل ما ملائكة جاية عشان تسأله او تحاسبه على معاصي عملها مفيش اعمال صالحة تحميه مفيش اعمال صالحة تدافع عنه الواحد يتمنى ان يبقى اي واحد من الاتنين دول هذا وذاك يحدثان في مقابر المسلمين اخواني في الله ربنا يبارك فيكم وربنا ينزل هدايته على قلوبنا وربنا يجعلنا اصلح الخلق وربنا يجعل ايامنا القادمة مليئة بالعبادة وبالطاعة وربنا يستعملنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعته وفي الاجتهاد في طاعته اخواني واحبابي الاعمار قصيرة والايام قليلة وقد انقضى رمضان ولا يتخيل احد ان رمضان قد انقضى احنا لسه بيقولوا رمضان دخل يومين وقالوا لنا رمضان مشي انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان زي ما رمضان خلص العمر هيخلص يا جماعة وهيخلص بسرعة سيدنا نوح سئل في الأثر كيف وجدت الدنيا يا نوح يلي عشت 950 سنة قال وجدتها بيتا له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر قال لهم الدنيا دي ولا كأنها لحظات انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان إخواني في الله من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سنة ورا سنة بتتسحب من أعمارنا وصحف بتتقفل وتطوى ولن تفتح إلا يوم القيامة هتتفتح على إيه اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان اوعى تضيع اللي انت كسبته في رمضان اوعى تفرط في اللي انت فزت بيه في رمضان يا اخوانا لو كل اي واحد مننا ورث الوقت عشرين مليون جنيه هيضيعهم هيبددهم ولا هيحافظ عليهم انت خارج من رمضان معاك باذن الله ملايين الحسنات حافظ عليها حافظ على حسناتك اوعى تعمل سيئات تضيعها اوعى ترائي فتحبط تلك الحسنات والعياذ بالله حافظ على الحسنة عشان كده ربنا بيقول من جاء بالحسنة ما قالش من فعل الحسنة في ناس كتير فعلت الحسنات في رمضان ولكن تضيعها بذنوب بعد رمضان تضيعها بذنوب بعد رمضان اكتر ليلة ربنا بيعصى فيها في الامة كلها هي اول ليلة بعد رمضان ليلة العيد الصغير اكتر ليلة ربنا بيعصى فيها في الامة هي اول ليلة بعد رمضان في ناس بتضيع اللي عملته في رمضان من اول ليلة لازم تحافظ على اللي انت عملته لازم تحافظ على اللي انت كسبته لازم تحافظ على الحسنات اللي ربنا اداها لك اخواني في الله احنا واقفين دلوقتي خارجين من رمضان ما نعرفش مين المقبول ومين اللي ما قبلش فينا ناس من اللي قاعدين قدامنا دلوقتي فازوا بليله القدر فازوا ب 83 سنه عباده المؤشر بتاع الحسنات قفز 83 سنه عباده وفينا ناس كسلت وما فازتش بيها مين ده ومين ده ما نعرفش فينا ناس ربنا عفى عنها لما قالت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني عفو ملكي يعني دخول الجنه بلا حساب ولا عذاب وفينا ناس لم يعفى عنها فينا ناس فازت بابواب الجنه الثمانيه وفينا ناس لم تفز بيها مين ده ومين ده الله اعلم فينا ناس اعتقت رقابها من النار وفينا ناس لعل لم يعتق رقبتها من النار في رمضان هذا مين ده ومين ده الله اعلم طب اعرف منين اعرف منين انا اتقبلت ولا لا اعرف منين انا فزت ولا لا اعرف منين ربنا عام قبل اعمالي في رمضان ولا لا لو اتغيرت بعد رمضان يبقى انت قبلت في رمضان لو ربنا فتح لك ابواب الطاعة بعد رمضان يبقى انت ربنا قبلك في رمضان عايز تعرف انت اتغيرت ولا لا اللي هيرجع بعد رمضان زي ما كان قبل رمضان يبقى رمضان ما اثرش فيه ولا غير فيه حاجة ولكن لو ربنا فتح لك ابواب طاعة لو حسيت انك بتتغير عبادة جديدة جت في حياتك ايمان جديد زاد في قلبك اخلاق جديدة جت في معاملاتك تعفف عن حرام لم تكن تتعفف عنه من قبل يبقى باذن الله ربنا قابل منك ربنا قابل منك رمضان اللي راح منه رمضان ما يحزنش لان مواسم الخير لا تنتهي الست ايام من شوال اهو لسه على شوال يجي 18 يوم الست ايام من شوال اهو من منا سيصومهم ان لم يكن صامهم حتى الان ده موسم من مواسم العباده من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر فكانما صام الدهر لسه عشر الاوائل من ذي الحجه جايه مواسم العباده لا تنتهي من اجتهد في رمضان احذر النعيم لا يدرك بالنعيم والمؤمن اذا ارتاح غفل اللي عايز يثبت بعد رمضان يطبق قول الله فاذا فرغت فانصب كل ما تخلص عباده ادخل في العباده اللي بعدها ما تريحش لو ريحت الشيطان هيجيبك وانت قاعد بلا طاعه ما تريحش ادخل من عباده لعباده ادخل من طاعه لطاعه اوعى تضيع حسنات رمضان بقطيعه الرحم اوعى تضيع حسنات رمضان بقطيعة الجيران اوعى تضيع حسنات رمضان بمال حرام اوعى تضيع حسنات رمضان باكل ورث يتامى اوعى تضيع حسنات رمضان بظلم للعباد اوعى تضيع حسنات رمضان بظلم لزوجة او لولد اوعى تضيع حسنات رمضان بشهوات ونظر للحرام اوعى تضيع حسنات رمضان بقنوات فاسدة تبث الحرام اوعى تضيع حسنات رمضان بمواقع فاجرة تبث تبث العري والفجور اوعى تضيع حسنات رمضان بانك انت بانك انت تفسد في الاخلاق والمعاملات فتضيع حسنات العبادات اخواني في الله احنا خارجين بكنز من رمضان نحافظ عليه ونواصل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالهداية اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح احوالنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه اللهم تب علينا اللهم اغضر قلوبنا وزك نفوسنا واشرح صدورنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اغث اخواننا في سوريا اللهم اغثهم اللهم انصرهم اللهم فرج كربهم اللهم انزل هدايتك على اهل مصر اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال مصر وعلى نساء مصر وعلى اطفال مصر اللهم تب على اهل مصر جميعا يا رب العالمين اللهم فرج كروبات مصر اللهم اصلح احوال اهل مصر اللهم وسع ارزاقهم على طاعتك اللهم اصلح لهم دينهم ودنياهم واخرتهم انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك